بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وبنكمل خلاص الأيام الأخيرة من الجنة في بيوتنا وإحنا الحقيقة ال- يعني الحلقة دي لها خصوصية خاصة إحنا بنتكلم على ليلة 27 بنتكلم على ليلة عند أغلب العلماء هي ليلة القدر صحيح هي في العشر الأواخر من من رمضان لكن اغلب الاقوال وكثير من الاقوال قالوا ان ليله 27 هي ليله ال- القدر تعالوا نتعامل مع هذه الليله كده باقبال و... وان نعمل حلقه مخصوصه ويمكن لانها حلقه مخصوصه فهي مش جزء من من كل البرنامج ال- لعلكم ملاحظين ان انا في مكان اخر وفي ديكور اخر لان انا الحقيقه الارتباطات الواحد واضطر ان هو يسافر فاحنا بنصور الحلقه دي من انجلترا كل البرنامج اللي انتم شفتوه الجنه في بيوتنا كان بيتصور من القاهره بيتصور من مصر يمكن لاول مره الواحد يصور في مصر من خمس سنين لكن شاء ربنا ان الحلقه دي و- وحلقه كمان هتكون بتتصور من هنا لارتباطات الواحد ولظروف الواحد خليني خليني الحقيقه ارجع للحلقه ونرجع ل- لهذه الليله الجميله احنا في ليله 26 ليلة 27 بنتكلم في ليلة القدر وبنتكلم على الجنة في بيوتنا وبنتكلم على الأسر والعائلات ونفسنا يعملوا إيه في الليلة دي ونفسنا نشوف العائلات إزاي عاملة إزاي في الليلة دي أنا الحقيقة هذه الحلقة في ليلة القدر ليا ثلاث طلبات عند الأسر عند الاباء والابناء عند الازواج والزوجات عند ال... عند الشباب واخواتهم عندك انت و... واخوك بنكلم في الحلقه دي زوج وزوجه في ليله القدر بنكلم في الحلقه دي اب وابنه في ليله القدر بنكلم ام وابنها وبنتها في ليله القدر بنكلم زوجين بنكلم عيله بنكلمنا كلنا في ليله القدر طالبين منكم ثلاث حاجات بس هنقولهم كل ما ندخل في ليلة القدر ونحكي أكتر ونقوم رابطين نقول آه يبقى مطلوب من العيلة دي ومطلوب من العيلة دي ومطلوب من العيلة دي تعالوا نعيش مع الثلاث حاجات دول أول ما نبدأ أحب أبدأ بمعنى خاص بالليلة دي الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من يشاء يصطفي سبحانه وتعالى يصطفي ويختار سبحانه وتعالى اختار من البشرية اصطفى منهم الأنبياء وبعدين اصطفى من الانبياء اولي العزم من الرسل و- وقال على على سيدنا موسى اصطفى سيدنا موسى وجعله كليم الله وقال له وانا اخترتك وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اصطفى مريم والملائكة قالت لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اصطفى من الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو زي ما هو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر واسمه المصطفى الله يصطفي من يشاء اصطفى من الملائكة جبريل واصطفى من الأماكن عرفة واصطفى من الشهور رمضان واصطفى من الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة واصطفى من الليالي في كل السنة ليلة القدر يصطفي ويختار أنا بقول الحكاية دي ليه يا ترى أنت وعيلتك ربنا هيصطفيكوا ويبلغكوا ليلة القدر يا ترى أنت وأبوك وأمك ممكن ربنا يصطفيكوا الليلة دي شفت معنى ع- عارف ليه انا بجيب كده لان الله تبارك وتعالى يصطفي ويختار ولا يصطفي احد ولا يختار احد الا لخصله خير فيه ربنا لا يختار ويصطفي الا لعلمه سبحانه وتعالى بخير فيه تيجوا نبدا الليله دي بجمع شمل عيله بخير فينا وفي عيله فنصطفى لليله القدر شوف انا بادي معاك الحلقه بايه عايز تصطفى عايز تقبل في هذه الليلة ال- ال- العظيمة الغير عادية نفسك في المعنى دون تيجي مصطفى الليلة القدر ازاي مصطفى الليلة القدر ينظر الله تبارك وتعالى في قلوب عباده فيجد خصال خير فيهم تيجي نخلي خصلة الخير لكل اللي بيشوفوا البرنامج النهاردة يا رب اصطفيني بان انا قلبي جامع عيلتي وانا اللي رايح لعيلتي وهبدا بنفسي وهنسى الاساءات وهنسى الزعل تيجوا يا ستات تنسي اي اساءه لزوجك الليله دي وتقولي انا جايه لك يا رب في ليله القدر بنفسيه خالصه انا عايزه ابدا عيشه جديده و- وتتوددي اليه وتقولي وتيجي نصلي سوا وتيجي تاخدي من ايده وتقولي له خلاص تيجي نسامح وانت يا زوج تيجي نعمل كده ليله القدر يا جماعه ليله ليله القدر عايزه نفوس مستعده لاستقبالها ليست- لتصطفى نفسك تصطفى في هذه الليله انا انا ابتديت معاك في البدايه دي أنا اقول لك عايز تصطفى تيجي نعمل حاجه تصطفى فيها في هذه الليله و- ويختارك الله تبارك وتعالى بها في هذه الليله ليه اتسمت ليله القدر ليه ليلة القدر سميت ليلة بليلة القدر كلمة القدر من المنزلة من الرفعة من المكانة ليلة القدر ليلة عظيمة ليلة قدرها كبير يقول لك فلان قدره كبير يعني مكانته عظيمة ليلة غير عادية ليلة قدرها غير عادي أنا أنا أنا بحكي على ثواب ليلة القدر وبحكي عن قيمة ليلة القدر وكل شوية أقوم راجع لك لعيلتك وكل شوية أقول لك ها عايز تاخد الكلام ده فلماذا سميت بليلة القدر بليلة القدر السبب الأولاني سميت بليلة القدر لأن منزلتها عالية قوي فلان قدره عظيم ليلة قدرها غير عادي عارف ال ال الآية وما قدر الله حق قدره ما عرفوش قدر ربنا عظيم قد ايه فسميت ليله القدر لان ليله قدرها لو عرف ولذلك شوفوا الصوره ماشيه ازاي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أنتوا لو عرفتوا ثوابها إيه أنتوا لو عرفتوا ربنا هيعطي فيها إيه كنتوا بقى اتجمعتوا كعيلة وكنتوا استعديتوا ليها وكنتوا يلا كله يصحى وكله هنصلي مع بعض ويلا يا أولاد وننسى مين زعلان من مين و- وننسى الأخطاء ونقول يلا يلا نتجمع وما أدراك ما ليلة القدر لو تعرفوا ربنا هيديكوا إيه في الليلة دي ليلة القدر خير من ألف شهر واخدين بالكم الصورة كلها آه، يعني ست سبع آيات كلمة القدر جت فيها ثلاث مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر مين حيست... مين مستعد إذا كان الناس بتشوف هذا البرنامج الآن فلسه الليلة طويلة لسه الليلة كبيرة تعال تعال- تعالوا نروح لربنا هذه الليلة وسميت ليلة القدر لسبب تاني أيضا سميت ليلة القدر بليلة القدر السبب التاني إنها ليلة فيها تقدر أرزاق وآجال وأحوال العباد من شقي أو سعيد صحيح كله مكتوب في اللوح المحفوظ وكله كتب عند الله تبارك وتعالى في الأزل لكن قيل إن هذه الليلة تعرف الملائكة وينزل الله تبارك وتعالى إلى الملائكة أقدار العباد للسنة الجاية ليلة بيوضع فيها كل وضعك للسنة الجاية تحب في هذه الليلة تكون عامل ازاي ولذلك الآية تقول لك ايه إنا أنزلناه في ليلة مباركة على ليلة القدر إنا كنا منزلين فيها يفرق يفرق كل أمر حكيم الليلة دي تعرف الملائكة أرزاق العباد السنة الجاية إيه وتكتب الملائكة عندها أرزاق العباد إيه يوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة وينزل إلى عالم البشر ويبدأ يسري في عالم البشر للسنة الجاية أرزاق العباد فهي ليلة يقدر فيها أرزاق العباد وأجال العباد وسعادة العباد والبيت ده هيبقى عامل إزاي والألفة دي وهيبقى سعيد وال... تحبوا الليلة اللي هيكتب فيها بيتكم بيتكم يبقى عامل إزاي تحبوا السنة الجاية البيت دون يبقى عامل ازاي الليلة دي ليلة قدر ليلة تقدر فيها هذه الأمور وليلة قدر ليلة منزلتها عالية جدا جدا جدا لذلك سميت الآية أو ال- ال- الصورة بصورة القدر ها يا جماعة هنعمل ايه في هذه الليلة وتعالوا نعيش مع ال مع ال مع الصورة كده سورة القدر صورة في القرآن مخصوصة عشان هذا الموضوع عشان هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بص الآية اللي بعديها بتقول إيه تنزل الملائكة والروح فيها كلمة مش تنزل الملائكة تنزل كأن حشود من الملائكة تنزل إلى الأرض حشود م- كأن عارف لما عارف لما الأمطار تتنزل ب- بغزارة ملائكة عمالة تنزل من السماء في هذه الليلة كأنها نزول مخصوص للملائكة في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح الروح مين؟ مين الروح؟ جبريل عليه السلام وكأن جبريل عليه السلام ينزل مخصوص في هذه الليلة هو آخر مرة جبريل نزل فيها الأرض إمتى؟ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قعد ينزل على الأنبياء كلهم لمدة 23 آه، يعني النبي 23 سنة وينزل على الأنبياء كلهم بالرسالة نبي بعد نبي لغاية آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم فآخر مرة هينزل فيها جبريل هي يوم وفاة النبي وخلاص ما عادش ينزل ينزل مرة في السنة امتى؟ ليلة القدر ينزل ليلة القدر ي- ي- يحصل ايه ينزل جبريل كل سنة في ليلة القدر يتفقد القرآن اللي نزل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتفقد البيوت بيقروا القرآن ولا لا تخيلوا جبريل نازل يتفقد ما نزل به تكريما من الله إلى جبريل و... وتكريما لهذه الليلة العظيمة انزل يا جبريل مرة في السنة وانزلوا يا حشود الملائكة لفوا على بيوت المسلمين شوفوا بيعملوا ايه في الليلة دي تفقد القرآن يا جبريل ياه تحبوا بيتكم يتملي ملائكة تنزل الملائكة والروح فيها تحبوا الملائكة تزور بيتكم في هذه الليلة ملايلة ملايكة غير ملايكة اللي بتكتب ال- ال- الحسنات ولا- و- والسيئات ملايكة مخصوص نازلة في هذه الليلة مخصوص علشان تتفقد بيتكم علشان تشوف بيتكم عامل ازاي في ليلة القدر بيعبدوا بيقروا القرآن جبريل يتفقد تحب ده يحصل في بيتكم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ختام الصورة جميل قوي سلام سلام هي دي ليلة سلام ليلة سلام من الله ليلة سلام من الملائكة ليلة يريد فيها الله السلام بين الناس بعضهم ببعض ليلة ليس فيها شحناء جميلة قوي صورة القدر على فكرة اقراها كده وتأملها سلام هي ليلة يسالم الله فيها عباده ليلة يسالم الله فيها عباده ليلة سلام من الله للناس أنتم في سلام ليلة يسالم فيها الملائكة الناس ليلة يريد الله أن يسالم الناس بعضهم البعض مين ناوي على السلام في الليلة دي طيب يبقى أنا قلت لكم أنا عايز منكم ثلاث طلبات في هذه الليلة ليلة القدر يا جماعة ليلة عظيمة عايز منكم ثلاث طلبات أول طلب هي ليلة سلام ممكن تسلم العيلة بالله عليك انسى اللي فات انا كل يوم على عمرو خالد دوت نت بدخل مع الشباب يعني بالساعه والساعتين على المنتدى أ- اسمع مشاكلهم وارد على اخبارهم اللي ابويا بيعاملني وحش واللي انا بعيد عن اهلي ومش عارف اتكلم معاهم واللي وانا بحاول في رمضان بعد الجنه في بيوتنا و و و و و و انا انا كاني جاي اقول لل- لكل الناس ارجوكوا يا اللي كل بتسمعوني دي ليله القدر ممكن ممكن نسالم بعض فيها ممكن يسلم العيله فيها ارجوك سلم زوجتك وانت ارجوكي البيوت اللي, اللي متجوزين و- وما بيتكلموش مع بعضهم بقالهم شهور واللي رجعت بيت اهلها وما بتتكلمش مع- مع جوزها ونفسهم يرجعوا ولا مش هيرجعوا دي ليله سلام ممكن ممكن نرجع ممكن نتصل يا اخي لعلك لعلك تدرك الثواب الرهيب اللي هنقوله دلوقتي ليلة يسالم الله فيها عباده مين ينوي يا جماعة وبعدين سلام هي حتى مطلع الفجر بعض النا... ليه حتى مطلع الفجر بعض الناس فاكرة ان ليلة القدر عبارة عن يعني هي نص ساعة ولا ولا خمس دقايق ولا لقطة كده حاجة بتحصل في السماء فاللي ياخد اللي يلحق ليلة القدر ويدعي في اللحظة دي لا ده الكلام ده مش صحيح هي مش لحظة سلام هي حتى مطلع الفجر لغاية طلوع الفجر من أول المغرب لغاية الفجر دعائك وصلاتك وقرآنك وصدقتك ومصالحتك ومسلمتك لعيلتك ومسلمتك لأبوك روح لأبوك اجري على أبوك وقول له سلام هي يعني أنا, أنا عايز يغمرني سلام من الله تريد أن يغمرك سلام هذه الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر مين ينوي على هذا الكلام ومين يبدأ و- و- وينوي ثوابها ايه ليلة القدر يوه ثواب غير عادي ثواب ليلة القدر اربع حاجات ثواب ليلة القدر خير من ألف شهر ثواب ليلة القدر العتق من النار ثواب ليلة القدر إجابة الدعاء سلا- ثواب ليلة القدر يغفر لك كل ما فات من ذنوبك أربع حاجات أربع حاجات ثواب ليلة القدر تعالوا نعيش معاهم بالتفصيل بعد الفاصل هناخد إيه لو سلمنا بعض أنا بس طالب منكم حاجة في الفاصل ده أنا هحكي لكم على أربع حاجات ثواب ليلة القدر مغفرة الذنوب كل اللي فات كل اللي فات والعتق من النار وخير من ألف شهر وإجابة الدعاء الليلة بس عشان أقول لك الأربعة دول وتفرح بيهم سلم عيلتك الطلب الأولاني اللي أنا طالبه في الفاصل ده يا تعمل تليفون يا فلان يا ابن خالي يا بنت عمتي حقك عليا يا تمسك ايد امك وتبوسها يا تحضني بنتك وتقول لها خلاص يا تطبطب على مراتك وتمسك ايدها وتمسكي ايد جوزك سلام هي عايز الثواب سلمهم في الفصل ده والليلة طويلة معانا إن شاء الله ناخد ثواب كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تعالوا نعيش مع ثواب ليلة القدر أربع حاجات لمن يدخل هذه الليلة ويحضر هذه الليلة كده بنفسية جديدة وبمسلمة لعباد الله خاصة عيلته اللي بتبقى الجنة في بيوتنا بكده أربع حاجات ثواب في هذه الليلة الثواب الأول في هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة في الليلة دي كأن بقالك ألف شهر بتعبد ربنا ألف شهر يعني 84 سنة يعني متوسط عمر بني آدم يعني الليلة دي أعظم أجرا وثوابا من عمرك كله تخيل واحد قعد يعبد 84 سنة لكن الليلة دي قد 84 سنة عبادة ال- العبادة الركعتين في الليلة دي كأن بقالك انتوا متخيلين عرفتوا ال- ال- الليله دي إح- احنا يمكن سجلنا حلقات كتير من البرنامج دي لكن قصدنا ان الحلقه دي تكون في هذه الاوقات و- ويمكن بنصور من مكان مختلف لان قلنا لازم نلحقها وتكون باحساس الليله دي العباده في الليله دي الليلات يا جماعه كله يصحى كده وي- ويجهز ويفوق و- ويستعد العباده في الليله دي كان بقالك 84 سنه واقف بتعبد ربنا الركعتين في الليله دي كان بقالك 84 سنه بوس ايد امك في الليله دي كانك بقالك 84 سنه بار بامك الدمعه من خشيه الله في الليله دي كان بقالك 84 سنه باكي من خشيه الله انت انت متخيل صدقه في الليله دي كان بقالك 84 سنه بتتصدق صدقه في الليله دي على واحد من العيله فقير كان بقالك 84 سنه مضروب في اتنين لان النبي قال له له اجرين اللي, اللي ينفق على ع- ع- على حد ويصرف على حد من قرايبه ثواب ال- الصله في الرحم وثواب ان انت اعطيت وتصدقت تخ- تخيل الليله دي 84 سنه تتحط في حسناتك كاني متخيل الليله دي عامله زي ايه كان واحد كانت كفه حسناته وسيئاته يعني قبل قبل ليله القدر عماله تطلع وتنزل ت- ت- ال- الحسنات تنزل شويه وبعدين السيئات تنزل شويه ومتارجحه فجاءت ليله القدر فاصطفاه الله معنى الاصطفاء فاصطفاه الله ليكون من أهل هذه الليلة فصلى ركعتين هو ومراته وولاده ولا وعبد ربنا وبر امه وط- فجاءت ال- فجاءت الليله دي فوضعت في كفه حسناته فاذا فجاه بعد ما كانت الكفتين مد- فاذا فجاه كفه الحسنات تلبح وتلبح وتلبح كان جبال من الحسنات اتحطت فيها ويجي يوم القيامه يقول له يا رب انا ما عملتش كل الحاجات دي ده انا عمري كان صغير ما لحقتش اعمل كل الحسنات دي يقول له انت ادركت ليله القدر في رمضان السنه دي انتوا انتوا متخيلين يا اخوانا احنا بنتكلم عن ايه وعن الثواب شكله ايه؟ الحق بقى سالم الناس سلام هي حتى مطلع الفجر ليسلمك الله وليسلمك الله لهذه الليله ويخليك تدرك هذه الليله ده احنا بندعي من اول رمضان يا رب بلغنا ليله القدر لان مش كل الناس هتاخدها ف يلا بقى يا جماعه يلا شد حيلك ثوابها اول حاجه خير من ألف شهر حسنات الليلة دي قد 84 سنة عبادة الحاجة الثانية في ليلة القدر من قام ليلة القدر اللي يصلي قيام بالليل اللي يصلي ركعتين ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية ولا تراويح وتهجد اللي يصلي في هذه الليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بيعملها علشان عايز يقرب من ربنا واحتسابا للثواب والأجر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا تديله ايه يا رب غفر له ما تقدم من ذنبه الحاجة الثانية يتغفر لك كل اللي فات والكبائر والذنوب كله يتمسح كله يتمسح الحاجة الثالثة اللي يعطيها لك في هذه الليلة يع- يعني اللي فاتت دي صحيفتك بقت بيضة خلاص انت خلاص كله كله اتمسح الحاجة الثالثة اللي يعطيها لك في هذه الليلة إجابة الدعاء لدرجة ان بعض العلماء يقول لك الدعاء في هذه الليلة أحب إلي من الصلاة طبعا هنعمل الاثنين إن شاء الله بس الدعاء مهم والسيدة عائشة لما سألت النبي قالت له لو لو أدركت ليلة القدر لو اجتهدت وصلحت كده ما في قلبي وسلمت الناس واستعديت لو أدركت ليلة القدر أعمل إيه يا رسول الله فقال لها النبي قولي قولي ايه ادعي بالدعاء ده اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يعني اكتر حاجه ركز معاها ادعي بالدعاء ده يستجاب لك ان شاء الله يبقى ليله القدر واحد ثوابها زي ألف شهر 84 سنة اثنين ليلة القدر يغفر لك فيها ما تقدم من ذنبك لو قمت من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثالث حاجة في ليلة القدر ليلة القدر دعائها مستجاب ان شاء الله رابع حاجه والاخيره ليله القدر ليله عتق من النار ليلة أكتر ليلة في ليالي رمضان مش الحديث بيقول ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك ليلة ال... و... وذلك كل ليلة كل ليلة في رمضان ربنا بيعتق رقاب من النار فلان براءة من النار الليلة دي يا اخوانا من المغرب للفجر أكتر ليلة في العام كله بتتفك فيها رقاب من النار يكتب عند الملائكة يقول الله يا ملائكتي اكتبوا عيلة فلان عتقاء من النار اكتبوهم يا ملائكتي عتقوا في ليلة القدر من النار الله يعني ايه انتوا مش هتخشوا النار يا عيلة فلان انتوا من اهل الجنة انتوا الكت- تخيل دموع الفرحة تخيل يوم القيامة لما تعرف ان الليلة دي هي الليلة اللي انت اعتقت فيها انتوا حد حد متخيل يا جماعه وحد حد مستعد لهذا الكلام وثواب ليله القدر اربع حاجات مين بقى مين هيشمر لهذا الكلام ومين عايز العتق تخيل لو اعتقت هذه الليله انا لو سالتك ايه احلى ليله في حياتك احلى ليله في حياتك يا ترى ليله جوازك ولا ليله الدخله ولا ليله ما خلفتي ولا ليله ما نجحت ولا ليله ما جبت بزنس كبير وفلوس كتيره لا والله ولا واحده من دول احلى ليله في حياتك يوم ما ربنا يعتق رق- رقبتي ورقبتك ورقبه ولادك ورقبه العيله من النار شفتوا الثواب كبير قد ايه ثواب غير عادي غير عادي حاجه ليله ليله ليله تاريخيه في حياتنا كلنا وحياه الامه ولذلك حلقه النهارده ارجوكم كل واحد يبدا يركز جدا جدا جدا اول ما تخلص الحلقه دي دي ليله القدر ذات المنزله العظيمه اللي هتكتب فيها الاقدار والاجال دي ليله القدر اللي فيها ثواب كذا وكذا وكذا وكذا يا عم انا عايز اعتق وعايز اخد ثواب ألف شهر وكفه حسناتي ترجح والليله دي يمكن هي الليله اللي تنجيني و- ودعائي هدعي جامد ده انا عندي طلبات كتيره من ربنا دي ليله اجابه دعاء ويتغفر لي كل اللي فات يا نهار ابيض عايز مننا ايه بقى؟ اول حاجه طلبتها في ال- في الفصل الاولاني سالم العيله سلام هي حتى مطلع الفجر سالم الناس والعيله بالذات عشان ربنا يخليك تدرك ليله القدر واللحظات العظيمه فيها الحاجه الثانيه اللي انا طالبها منكم يا جماعه اعبدوا ربنا سوا فاكرين دي كانت اول حلقه في رمضان اول حلقه كانت اول قاعده من قواعد عوده التالف الاسري في برنامجنا دون كانت اعبدوا ربنا سوا كاني جاي النهارده في ليله القدر اطلب منكم نفس الطلب الاولاني دي ليله القدر يا جماعه اعبدوا ربنا سوا بالله عليكم يلا يا رجاله ويلا يا ستات ويلا يا شباب ويلا يا بنات هنعبد ربنا سوا مفيش حاجه اسمها كل واحد هيعبد لوحده ولا كل واحد هيصلي لوحده تيجي مين والليله دي يلا يا جماعه يلا كلنا ومين يصحي التاني ومين ياخد بايد التاني يقول لك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الاوائل من رمضان بنوم بصلاه ونوم مش يصلي شويه وينام شويه فاذا جاءت العشره الاواخر احيا الليل وايقظ اهله شوف اللقطه دي وايقظ اهله يلا ما عندناش ستات بتنام يلا دي ليله القدر كله يقوم يصلي يقوموا يا اولاد كلنا هنصلي مع بعض هنصلي جماعه وهنقرا قران وهندعي وندعي للعيله وندعي بالعاميه مش لازم حتى لو مش حافظين ادعيه كتير مين مين يقبل على ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة بالروح دي و- و- وبالحماسة دي ويقول هناخد الثواب كعيلة تخيل ملائكة بتزور بيتكم م- م- حاول تتخيل حضرتك حاجة زي كده تخيل من البيوت اللي تفقدها جبريل في ليلة القدر مش تنزل الملائكة والروح الروح اللي هو جبريل تخيل من البيوت اللي تفقدها جبريل بيتكم مع ان انتوا ما بتعرفوش تقروا قرآن كويس بس روحكم عالية قوي مع القرآن الليلة دي واحساسكم كأسرة عالي قوي قوي قوي جبريل نزل الارض يفرح بناس عبدوا ربنا في الليلة دي فبيتكم من ضمن البيوت اللي زارها وربنا تبارك وتعالى لان انتوا عبدتوا كده يملى بيتكم سلام اصل هي سلام هي حتى مطلع الفجر تخيل يتغير حاله بيتكم بالليله دي بيت تاني والله يا جماعه كانه سحر وعلى فكره في الحلقات اللي فاتت جاري على الانترنت و- وتليفونات من الناس ان في بعض حلقات والله الناس بتقول لي كده احنا نفذنا الحلقه دي كان سحر في بيتنا حلقه اول حلقه اعبدوا ربنا سوا انا ناس اتصلت بيا بيقول لي جزاك الله خيرا بيتنا اتغير ال- ال- ال- عبادة ربنا سوا أنقذت البيت والله يا جماعة الكلام ده بيحصل والله بس احنا مش عايزين نج- جربوا جربوا الليلة دي جربوا الليلة دي وحضنوا في بعض وإيديك وإيدينا في بعض وجنب بعض وشوف السلام اللي هينزل على البيت والسلام دي خير من ألف شهر ممكن سلام الليلة دي يمد عمر البيت ده في سلام ويمكن أحفادكم كمان دي هي خير من ألف شهر سلام الليلة دي فرصة مين ينوي يا جماعة مين ينوي عبادة شديدة في الليلة دي ويقبل على الله تبارك وتعالى وما تخجلوش يا جماعة يلا جمعوا بعض يلا يا مراتي يلا يا اولادي الله اكبر يلا نقرا قران مع بعض يلا ندعي ها وهندعي في ايه بالليله دي يعني اكتر دعوه هندعيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاكرين انا قلت لكم ثلاث طلبات الاولاني سالم الاسره خليك في سلام معاهم الطلب الثاني لسه طالبه منك اعبدوا ربنا سوا تستاهل ليله القدر الطلب الثالث خلي بالك الدعاء بيقول ايه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب و- والدعاء ده اللي وصى به النبي اشمعنى في الليله دي دي ليله عفو من الله سبحانه يعني اشمعنى من الليله دي السيده عائشه بتقول له يا رسول الله ادعي بايه قال لها ادعي باسم الله العفو ادعي قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني طب ليه النبي بيقول لها تدعي بالدعاء ده كتير دي ليله عفو دي ليله يعفو فيها الله تبارك وتعالى ها يعني ايه يعني طب و- و- و- والعفو ايه العفو كان الليله دي مش انا قلت لك فيها ثواب اربع حاجات لا وفيها حاجه خمسه بقى حاجه خمسه انا اجلتها للاخر ايه هي الحاجه الخمسه اللي انت اجلتها للاخر ليله عفو يعني ايه ليله عفو ليله ازاله لكل ذنب انت عملته قبل كده هتقولي طيب ما انت لسه قايلها ان هو ربنا يغفر لا في فرق بين المغفره والعفو المغفرة ان ربنا سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا وما يحاسبكش وما يعذبكش في الآخرة على الذنب اللي انت عملته غفر لك سطروا عليك في الدنيا وسطروا عليك في الآخرة دي, دي, دي المغفرة لكن العفو انت ما غلطتش أصلا فالليلة دي ليلة عفو يعني هي ليلة تغفر فيها الذنوب هتستر فيها الذنوب بس في حاجة أكبر يعفى عنك أ- أ- أ- اشرح لك اكتر يوم القيامه ربنا ي- ي- ينادي عبد من عباده فيقول له ابن مني يا عبدي فيدنو العبد فيرخي الله عليه ستره يستره ويقول له الله اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا فاكر فاكر انت عملت ايه يوم كذا وفاكر عملت ايه يوم كذا حتى يظن العبد انه هالك انا خلاص ههلك فيقول له الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم ده اسمه ايه مغفره ولا عفو لا دي مغفره سترتها واغفرها لكن ذكره بذنوبه فبقت من هنا مغفره طب ما العفو ايه ان انت ما عملت الذنوب اصلا ان صحيفه ذنوبك ات- اتقطعت ان الصحيفه هتيجي يوم القيامه بيضه مفيش فيها حاجه نظيف طب والملائكه تنسى ذنبك طب وانت تنسى ذنبك ياه هتقولي ما انا فاكر الذنب بتاعي اللي انا يبقى ربنا ما عفاش بعد ما تموت وتدخل قبرك تقوم يوم القيامه انا ما عملتش حاجه انت نقي امتى اللي حصل ده ليله القدر ليه اصل النبي عشان كده علمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كله يتمسح تيجي نمسح كله ليلة عفو ليلة عفو فرق كبير انك تيجي يوم القيامة ودي صحيفة سيئاتك و- وتلاقي مكتوب عمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وعمل يا- كذا يوم كذا ومكتوب في الاخر فلان غفر له اه دي دي مغفره ال- الذنوب مكتوبه لكن في اخر الصحيفه لن يعاقب مكتوب في اخر الصحيفه لن يعاقب دي مغفره لكن العفو ايه اتقطعت الصحيفه صحيفه السيئات اتقطعت انت ما غلطتش دي ليله عفو بتقول لنا الكلام ده ليه عشان اطلب الطلب الثالث والاخير اعفوا عن بعض في الليله دي سامح ايها الزوج سامحي ايها الزوجه معلش غلط فيكي دي ليله عفو اعفي عشان ربنا يعفو عنك يا اسره يا شباب بابايا عمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا انا زع... دي ليله عفو سامح سامح وروح لابوك يا اباء اصل الولد ده عمل كذا اصل انا مش ممكن اسامحها بعد اللي سامحه يا قرايب اصل دي اتكلمت على بنتي واتكلمت على اختي ده اكلوا فلوس دي ليله دي ليله دي ليله عفو عايز ربنا يعفو اعفو اعفو انت عشان ربنا يعفو عنك النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقول رجلان من امتي جثيا تحت العرش يوم القيامه فقال احدهما يا رب خذ لي مظلمتي من اخي خذ لي حقي من من- عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا كانوا قرايب وال- فقال الله تبارك وتعالى للظالم اعطي اخاك حقه فقال يا رب فنيت حسناتي فقال الله للمظلوم فنيت حسنات اخوك فقال يا رب خذ من سيئاتي فاطرحها عليه ياخذ من سيئاتي فقال له الله تبارك وتعالى هل ادلك على خير من ذلك ادلك على حاجه احسن من كده فقال وما ذاك يا رب قال ارفع راسك فانظر الى هذا القصر فالمظلوم رفع راسه فوجد قصر فقال يا رب لمن هذا القصر العظيم لأي نبي من الأنبياء لأي عظيم لأي صديق لأي شهيد ده حاجة فقال له الله تبارك وتعالى لمن يملك الثمن فقال ومن يملك ثمن هذا القصر يا رب فقال له الله أنت تملك الثمن فقال كيف يا رب فقال له الله بعفوك عن أخيك فقال عفوت يا رب فقال له الله خذ بيد أخيك فادخل الجنة يا جماعة افتكر الحديث دون وافتكر ان الليلة دي ليلة عفو وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مين يعفو بقى مين يعفو عن العيلة مين يعمل تليفون دلوقتي خلاص يا جماعة اللي فات مات مين يقول لمراته خلاص انا مسامح مين تقول لجوزها خلاص انا مسامحه مين يروح لابنه ويقول له خلاص انا مسامحك مين يروح لابوه يبوس ايده ويبوس ايد امه ويقول لهم خلاص سامح يا جماعه انا طالب منكم ثلاث حاجات في الليله دي تقدروا تعملوها وتاخدوا الثواب. تستاهل اظن اظن ثواب الليله دي يكسر اي حواجز مخلياكم مش قادرين تاخدوا خطوه ثلاث حاجات تيجوا نعفو عن بعض تيجوا نسالم بعض في الليله دي ليله سلام سلام نفسي مش سلام بس سلام بالايد سلام بالروح وسلام ب- بالنفس والعقل الرواسب كلها تسقط ليله سلام وليله عفو عفوت عشان ربنا يعفو عني والحاجه الثالثه اعبدوا ربنا سوا ليه هنعمل الثلاثه دي هنعفو عشان ربنا بيعفو في الليله دي ويمسح الذنوب كلها هنسالم لان هي ليله سلام هي حتى مطلع الفجر سلام من الله لعباده يسالم فيها الله عباده هنسالم بعض ليسالمنا الله النقطه الثالثه والاخيره الليله دي من قام ليله القدر إيجا- غفر له ما تقدم من ذنبه وليله اجابه الدعاء هنعبد ربنا سوا عشان ناخد الثواب ده ربنا مدي في الليله دي ثلاث حاجات فاحنا هنعمل ثلاث حاجات مين ينوي بقى حاجه ليله ليله عظيمه ليله كبيره قوي قوي قوي يا رب يا رب يعين بيوتنا انها تنفذ هذه الاشياء تعالوا ندعي في ختام هذه الحلقه اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب يا رب يا مجيب الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب في هذه الليلة نستغيث بك ونسألك الحمد لله الذي بلغنا هذه الليلة الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا رب اجمع شمل بيوتنا في هذه الليلة اجمع شمل بيوتنا في هذه الليلة اجمع شمل بيوتنا يا ذا الجلال والإكرام اجعلها ليلة سلام اجعلها ليلة عفو اجعلها ليلة مغفرة اجعلها ليلة إجابة دعاء اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تولى أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر ذلاتنا اقبل توباتنا يا ذا الجلال والإكرام أخرجنا من هذه الليلة إلى صلاة الفجر وإلى فجر هذه الليلة وقد غفرت لنا لكل بيتنا يا رب لكل بيوتنا وعائلتنا يا ذا الجلال والإكرام يا من رددت يوسف إلى أبيه رد شباب ضائع إلى أهاليهم في هذه الليلة يا من رددت موسى إلى أمه رد شباب وبنات أدمنوا مخدرات أو عصوا أو أو بعدوا عن أهلهم أو عقوا أهلهم رد الشباب لأهاليهم في هذه الليلة اجعلها ليلة سلام على بيوتنا يا رب املأ بالبيوت ب... املأ الملائكة في بيوتنا يا ذا الجلال والإكرام اجعل الملائكة تغشى بيوتنا اللهم اجعل بيوتنا في هذه الليلة بيوت طاعة بيوت غنى بيوت سعادة بيوتا تغشاها الملائكة اصرف عن بيوتنا في هذه الليلة وبعد رمضان المعاصي والشياطين وكل ما يغضبك يا رب العالمين سلمنا في هذه الليلة اعتقنا الليلة يا رب اعتق بيوتنا الليلة وأبائنا وأمهاتنا واللي مات من أهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللي مات من أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام اعتق أبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات اعتقنا اعتقنا اعتقنا في هذه الليلة أعنا أن نقوم لك سويا أعنا أن نعفو اغفر سامح ارضى ارضى يا رب ارضى في هذه الليلة بلغنا يا ذا الجلال والإكرام مع طلوع فجرها عتقا من النار ومغفرة للذنوب وسترا ورحمة ألف قلوب بيوتنا يا رب ألف قلوب بيوتنا ألف قلوب بيوتنا استجب لدعائنا في هذه الليلة واهدي شبابنا ووسع أرزاق بيوتنا واغفر لنا وألف قلوب الأزواج والزوجات ألف قلوبنا واطرد الشياطين عن بيوتنا وثبت بيوتنا واجمع شملنا وألف قلوبنا وارحمنا وسامحنا واصرف الخيانة عن بيوتنا اصرف في هذه الليلة الخيانة عن بيوتنا وارزقنا الإخلاص وارضى عنا وألفنا واجمعنا في الدنيا والآخرة اجمع بيوتنا في الدنيا متحبين واجمعنا في الآخرة رفقاء النبي على سرر متقابلين اللهم اكتب كل بيت يعبدك الليلة يا رب رفيق النبي في الجنة أقسمنا عليك أن تكتب كل بيت يعبدك في هذه الليلة ويتعافون فيما بينهم ويسالمون بعضهم البعض اكتب كل من يفعل هذه الثلاثة الليلة من عتقاء هذه الليلة ورفقاء النبي في الجنة يا رب استجب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته